الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ونعيش اليوم مع اسم أول مرة نكون قبلها بيوم قايلين الاسم اللي هنقوله النهاردة فاحنا إن شاء الله بإذن الله نعيش اليوم مع اسم الله الودود اسم الله الودود اسم محبب إلى القلوب اسم يسعدك اسم مرتبط بالحنان والرحمة والعطف وال- والحب يعني يعني الواحد بادي الحلقه كده و- والاحساس بالحب والاحساس بالقرب والاحساس بالحنان لان كل ما هنقول اسم الله الودود نفتكر الحنان نفتكر العطف نفتكر الحب طيب خلونا نبدا الاول اسم الله ال- الودود جاء في القران مرتين ال- قول الله تبارك وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وقول الله تبارك وتعالى ان ربي رحيم ودود يبقى جاء في ايتين وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وجاء في آية أخرى إن ربي رحيم ودود سبحانه وتعالى على فكرة من الأسماء الجميلة جدا اللي لما تبقى كده عايز تحس بالقرب من ربنا تقعد تدعيه بيها سبحانه وتعالى يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد طيب خلونا نقول آه، الحلقه النهارده مكونه من آه، اربع محاور المحور الاولاني آه، معنى اسم الله الودود سهل جدا المحور الثاني ايه الفرق بين الود والحب ليه مش اسم الله الحبيب ليه ما تس... لماذا اسم الله الودود النقطه الثالثه مفيش اسم اسمه الحبيب لكن لماذا الله تبارك وتعالى جعل من اسمائه الحسن الودود وليس الحبيب النقطه الثالثه مظاهر ود الله تبارك وتعالى لنا في كل ما حولنا ودي بقى ايه ثلاث ارباع الحلقه ونعيش بيها يعني النقطة الرابعة والأخيرة كيف نحيا بهذا الاسم فهي حلقة يعني ماشية مع الحب والود هي حلقة انسيابية سهلة بسيطة مفيش فيها معاني صعبة عايزة زي مثلا معاني عايز توصلها بصعوبة ومعاني لا لا لا, لا. حلقة إن شاء الله حلقة انسيابية وسهلة وجميلة ورقيقة وحبيبة إلى القلوب يعني إيه الود؟ ما معنى كلمة الود؟ الود بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة لو فتحت أي معجم أي معجم ودورت يعني إيه كلمة ود هتلاقي لها معنى واضح جدا الحب والحنان ياه خلي بالك يا اخوانا احنا بنتكلم اسم اختاره الله تبارك وتعالى لنفسه يعامل به عباده انتبه شوف احنا بنتكلم عن ايه انت مدرك ما الذي جعل الله يختار لنفسه هذا الاسم الودود الودود وقالوا الحقيقه اقوال العلماء في معنى لما تفتح ال- معنى الودود قالوا كلام جميل جدا قالوا الود اصفى الحب وانقاه اعلى درجات الحب واصفى الحب الحب اللي ما فيهوش حقد انت ممكن تحبه في نفس الوقت تلاقي نفسك آه، على على هذا المحبوب آه، حقدت عليه الله تبارك وتعالى حاشا وكلا ال- الله اصفى الحب وانقاه وقالوا الودود الذي يتودد ويحب اولياؤه وانبياؤه وعباده الصالحين وقالوا الودود الذي يحب العكس الذي يحبه عباده الصالحين من ملء قلوبهم فيملا حبه سمعهم وبصرهم وقلوبهم وجوارحهم ودماءهم وارواحهم فيكون احب اليهم من انفسهم واولادهم وكل ما في الارض ولعل ده المعنى اللي اشار اليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الله ورسوله احب اليه ممن سواهما ذاق طعم الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما يبقى اذا احنا بنقول الودود سبحانه وتعالى وقالوا ايضا في معنى اسم الله الودود الذي تقرب الى اوليائه وتحبب الى اوليائه بالقرب منهم بالقرب منهم وتحبب الى المذنبين بالرحمه والمغفره وتحبب الى الخلق كل الخلق بالعطاء والرزق في الكون قالوا كلام كثير لكن في الاخر الودود سبحانه وتعالى لما نحب بقى نجمع كل هذا الكلام الحب والحنان الودود سبحانه وتعالى الذي يتودد الى عباده بالحنان والعطف والحب فيحنو عليهم ويحبهم ويعطيهم انت متخيل بقى الله تبارك وتعالى سمى نفسه الودود الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الودود على فكره يا جماعه كل واحد ولله المثل الاعلى كل واحد في حياتنا له اشخاص اشخاص ودودين تعلق بيهم في حياته صح راجع كده الذاكره بتاعتك في شخص وانا بقول دلوقتي جه جه اسمه في دماغك الشخص ده ودود قوي وانت بتعزه قوي ولله المثل الاعلى فما بالك لما الله سبحانه وتعالى من اسمائه الحسنى الودود يعني انت يعني الله الودود الذي يتودد اليك انت متخيل انت المخاطب بهذا الاسم انت متخيل انا أنا بس عايز اقول لك حاجه انت حضرتك حجمك ايه في ملك ربنا سبحانه وتعالى حضرتك حجمك ايه في ملك ربنا عشان يتودد اليك انت حجمك قد ايه فاكرين الحديث اللي قلناه كذا مره ما السماء الاولى في الثانيه الا كحبه في صحراء وما الثانيه في الثالثه الا كحبه في صحراء وما الثالثه في الرابعه حبه عارف لما تمسك كده زلطه صغيره وفي وسط صحراء وتقوم رميها ها راحت فين في وسط الصحراء فين تعرف تطلعها ما السماء الأولى في الثانية إلا كحبة في صحراء وما الثانية في الثالثة إلا كحبة في صحراء وما الثالثة في الرابعة إلا كحبة في صحراء وما الرابعة في الخامسة إلا كحبة في صحراء يا نهار أبيض وما الخامسة في السادسة إلا كحبة في صحراء وما السادسة في السابعة إلا كحبة في صحراء وما السابعة في العرش إلا كحبة في صحراء وما العرش في الكرسي إلا كحبة في صحراء وسع كرسيه السماوات والأرض حضرتك بقى حجمك قد إيه؟ انت ده انت صغير قوي ده انت صغير قوي قوي قوي قوي تخيل يحبك تخيل يسمي نفسه الودود سبحانه وتعالى يا جماعة ال- الكلام ده عقيدة يعني ايه عقيدة؟ يعني لازم تبقى موقن زي ما موقن أنه الخالق سبحانه وتعالى مش اسم الخالق أنت حد عنده ربع مليون ذرة شك فيه كما تؤمن أنه الخالق لابد أن توقن أنه الودود ويكون دي عقيدة في قلبك الودود سبحانه وتعالى يعني ايه الودود الذي يحب عباده ويحنو عليهم ولذلك الودود يا جماعة في اسم تاني هو مش موجود في القرآن احنا ملتزمين بالأسماء اللي موجودة في القرآن لكن في اسم تاني الحنان الحنان ورد في بعض ال- الأحاديث لكن و- و- وردت إشارة ليه في القرآن وحنانا من لدنا وحنانا من لدنا يجب ان توقن يقينا تاما كما ت- توقن انه الرزاق كما توقن انه الف... انه الخالق كما توقن ان توقن انه الودود الله يحبك يتودد اليك ها حصل ايه بقى دلوقتي يحصل ايه في قلبك دلوقتي انت عبد الودود ها وبعدين هو هو سبحانه وتعالى اصلا غني عنك اصلا غني عنك يا جماعه فاكرين الحديث اللي قلناه ان ما في شبر في السماء الا وملك راكع او قائم او ساجد الى يوم القيامه فإذا قامت الساعة قاموا من عبادتهم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناكش حق عبادتك ومع ذلك يتودد إليك سبحانه وتعالى أنت صغير جدا في ملكه هو غني عن عبادتك هناك يعني هو غني عن عبادة المخلوقات وهناك من المخلوقات من يعبده أكثر من كالملائكة لكن أنت غالي أنت مخلوق غالي أنت مخلوق غالي على الخالق فسمى نفسه الودود ويتودد إليك سبحانه وتعالى إيه رأيك في هذا الكلام؟ ها طيب نتنقل للنقطة الثانية بعد ما قلنا معنى الاسم إيه النقطة الثانية؟ إيه الفرق بين الحب والود؟ إيه الفرق؟ يا جماعة الود أشمل وأعم وأكبر من الحب أشمل بكتير إزاي؟ الحب مشاعر داخلية ده ده ده ده من المعجم الحب المشاعر الداخلية ما تكنه في قلبك للآخرين الود التعبير عن هذه المشاعر بالأفعال خلي بالك هو ودود لماذا لم يسمي نفسه الحبيب لا لا لأن الود أعلى الود الود اشمل معقوله كل ده يا رب ده, إحنا- ده انا والله يا جماعه وانت بتسمع اسم الودود المفروض يحصل لك ايه شيء من الحياء والخجل او شيء من الحب الشديد لله سبحانه وتعالى يا رب يا رب احبك يا ربي فشوف الحب مشاعر داخليه الود تصرفات وافعال الحب احساس داخلي الود ترجمه وتحويل المشاعر الداخليه لافعال الود سلوك الحب داخل ولذلك انا اكن لك مشاعر جميله ده حب لكن انا هبتسم في وشك ده ايه ود انا اكن ليك مشاعر عظيمه في قلبي تجاهك ده ايه حب لكن انا هديك هديه ده ايه ود انا اكن لك في قلبي كل خير ده حب لكن انا هقول لك في وشك كلام حلو وهقول عليك كلام حلو ده ايه ده ود ولله المثل الاعلى الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الايه الودود الودود ها حاسس انا انا انا طول ما انا ماشي في الحلقه عايز اسالك سؤال ها مشاعرك تجاه الودود سبحانه وتعالى ايه دلوقتي احنا امبارح قلنا القهار الخشيه و و و و و النهارده بنقول لك الودود وسمى نفسه الودود وليس الحبيب لان الود اعلى وبالتالي يا جماعه في حكايه الود والحب الود الحب مشاعر داخليه والود ترجمه المشاعر الى الى مش كده الى ترجمتها الى افعال والى تصرفات فيبقى كل كل ودود محب صح وليس كل محب ودود واصله ولا لا انا ممكن احبك وما اعملش حاجه تدل على هذا الحب فتقول لي اصرفها منين الحب ده واقول لك ده انا بحبك قوي تقول لي اصرفها منين مش كده مش الناس بتقول لبعضها كده افعالك لا تدل على كده وبالتالي مش كل محب ودود لكن اكيد كل ودود اكيد والا ما كانش ودك دي امثله ولله المثل الاعلى الله تبارك وتعالى يتودد الى عباده يبقى بيحبهم ولا لا الله تبارك وتعالى يتودد الى عباده يبقى ستجد في في حياتك اشياء ولذلك شوفوا في حديث واضح جدا يبين لك الفرق ده ان الله اذا احب عبدا خلاص وقف الموضوع على كده لا ايه بقيه الحديث ايه نادى جبريل يا جبريل اني احب فلانا فاحبه طب دي ليه لانه ودود سبحانه وتعالى فينادي جبريل في اهل السماء جبريل كمان ودود يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء كفايه على كده ثم يوضع له القبول في الارض يبقى ده ايه ها حب ولا ود ود ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل وبعدين يوضع له القبول في الارض ها يا جماعه يقين دلوقتي زاد اليقين شويه ما أنا احنا كل من شويه في الحلقه هنقيس عارف الترمومتر نقعد نقيس ها ترمومتر الشعور بالود الى الله سبحانه وتعالى زاد في قلبك انا قدامي في في الحلقه طفل صغير مبتسم فايه فاذا كان هو ابتسم يبقى ان شاء الله باذن الله الباقي يكون وصل الحب القلب واستقر الحب في قلبه الودود الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد شعورك بالودود سبحانه وتعالى وان هو يملا قلبك هذا الودود سبحان سبحان الله سبحان الله طيب نتنقل للنقطه اللي بعدها خلينا بس ما زلنا في الفروقات طب ايه الفرق بين الودود والرحيم والغفور والتواب ما انا بحس ان الاسماء دي كلها متقاربه انا مش عارف افصل بالظبط يعني الودود والرحيم هما الاثنين بنفس المعنى لا فرق كتير ازاي اشرح لك بمثل يا جماعه الانسان مخلوق ضعيف قوي والله ضعيف قوي احتياجاته لا تنتهي محتاج للاكل والشرب فيتجلى الله عليه باسمه الرزاق مش كده محتاج للحمايه والحفظ فيتجلى الله عليه باسمه الحفيظ محتاج للتربيه والاصلاح فيتجلى الله عليه باسمه الرحيم فاكرين في الرحيم يربيك محتاج للتعليم والفهم فيتجلى الله عليه باسمه الفتاح العليم محتاج رزق محتاج قوه وعزه فيتجلى عليه باسمه العزيز محتاج قوه محتاج حفظ محتاج علم محتاج رزق محتاج تربيه كل ده محتاجه بس محتاج حاجه تانية مهمه قوي عارفين محتاج ايه محتاج حنان محتاج حد يعطف عليه هو اتخلق كده محتاج حد يطبطب عليه محتاج حد يقول له كلمه حلوه هو الحاجات التانية مهمة جدا بس ما تغنيش عن الحنان فالله تبارك وتعالى تجلى عليه بالرحيم والكريم والرزاق والعزيز لكن هو لسه محتاج حاجه تانية فتجلى عليه باسمه الودود شفت سبحانه وتعالى شفته عليم باحتياجاتك ازاي شفت سبحانه وتعالى ما فيش حاجه انت محتاجها لتكتمل ايها المخلوق الغالي على الله اني جاعل في الارض خليفه الا لما اكملها لك شيء عارفين يا جماعه ولله المثل الاعلى عارفين الطفل عارفين الطفل محتاج من ابوه وامه لايه محتاج يعلموه ويربوه ويصرفوا عليه ويدوا له مصروف ويلبسوه وياكلوه ويودوه المدرسه ويربوه ويفهموه ويعلموه كفايه محتاج حاجه تانية محتاج طبطبه ابوه وامه حنان ابوه وامه محتاج حضن محتاج كلمه حلوه الطفل يا جماعه علماء النفس بيقولوا بيمتلئ ثقه في نفسه لما ابوه يقول له انا بحبك ويمتلئ حنان وفرحه لما امه تقول له انا بحبك ثقه وفرحه وحنان ولله المثل الاعلى ربنا جعل سبحان الله حاجه عجيبه جدا ربنا جعل نظام الاب والام في حياتنا مش بس للتربيه يعني حياتنا كلها قايمه الكون كله قايم على نظام الاب والام في انا اشعر ان في هدف تاني فوق هدف مجرد التربيه وكان التربيه طبعا هو ال... هدف معرفه الله عز وجل عشان كده دايما النبي يقول لك لله ارحم بكم من الام الشفيقه بولدها يضرب لك المثل ده في في علاقه تعرف من ال... تع- كان ده مثل صغير نموذج تعرف بيه قد ايه ربنا بيحبك يعني يعني اسم الله الودود في مثل صغير افتكر ابوك وامك ها سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لو قيل لي يوم القيامه سنترك حسابك لابيك وامك لرفضت ليه يا سيدنا علي لان الله سيكون ارحم بي من ابي وامي اهو اهو شوف ده اهو الكلمه دي كلمه واحد يعرف الودود اهو سيدنا علي عشان يقول الكلمه دي ده يع- يعرف كويس جدا ده عاي ده انت عايش يا سيدنا علي مع اسماء الله الحسنى عشان ت- الكلمه دي ما تطلعش يا جماعه دي مش كلمه كده حد يعرف يقولها انا انا اعرف الودود سبحانه وتعالى انا م- أ- اعرف الودود كويس رضي الله عنه وارضاه ها يا اخوانا شفت الودود سبحانه وتعالى الناس فاكره يا جماعه ان الاحتياج للعاطفه للاطفال بس صدقوا ان الانسان كل ما بيكبر بيبقى محتاج الحنان اكتر وكل ما يتقدم في السن يبقى محتاج العاطفه اكتر ويبقى حساس لو ما خدش العاطفه دي مع ان بقى معاه فلوس و و و و و وما- والماده و- والشغل ومشغول لكن بيدور على الحنان محتاج للحنان الغرب الماديه طاغيه مش متخيل ازاي الانسان ياخد دي فعندهم مشكله لكن احنا ربنا سمى نفسه الودود احتياجاتك شامله احتياجاتك ماديه الرزاق احتياجاتك روحيه الودود سبحانه وتعالى طيب عرفت المثل ده طب تيجي نتنقل في الكون نروح فين في الكون اصل خلي بالك الودود التودد و- يعني الودود تودد اليك بشكلين بطريقتين ود للناس كلها لكل البشر مسلمهم وكافرهم مؤمنهم وغير مؤمنهم فاجرهم وعاصيهم كله لانه الودود سبحانه وتعالى ثم ود خاص للمؤمنين تعالوا نتفرج على الكون كله ود للكون كله بص في بص في الكون بص في خلق ربنا في الكون طول ما انت بتبص في الكون هتجد دلائل تودد الله تبارك وتعالى اليك الشمس القمر الش... ال... ال... ال... الانهار البحار ال... الورود الزروع اديك مثل انا قلت ايه قلت شمس وقمر وليل ونهار كل الحاجات اللي انا قلتها دي ربنا خالقها لها وظائف علشان الحياه تستمر مش كده عشان الرزق وعلشان وعلشان عشان الدنيا تستمر لكن هي هي ربنا خلى جواها دلائل وده يعني هي كان ممكن تبقى حاجه كده جافه الشمس بتطلع وخلاص القمر بيطلع وخلاص عشان ايه الشمس مصدر طاقه والق- والقمر مش عارف المد والجزء لها وظائف عشان ديمومه الحياه عشان الكون يستمر فكان ممكن تبقى صماء كده جافه لكن بص الودود سبحانه وتعالى مع كل عباده هيعمل ايه فاكر الشمس ساعه العصاري طب ما هي طاقه وخلاص لا دي قعدة العصاري دي قعدة جميلة فاكر الشمس ساعة الشروق فاكر الشمس لحظة الغروب بتعمل ايه في القلب اللي بتعمله في القلب ده من الودود سبحانه وتعالى الليل الليل له دور ان الناس تنام عشان تستريح لكن بص الودود والليل اذا سجى الليل اللي فيه النسمة الحلوة اللي تحبوا تقعدوا وتتسمروا فيها ويخلو الحبيب بحبيبه في لحظات الليل الرقيقة الجميلة طب ما هو كان ممكن يبقى ليل ضلمة وموحش في كده فاهم فاهم انا ع- عايز اقول لك ايه الدنيا حر بالنهار فلازم لازم الودود حتى فوق لازم تجد اسم الله الودود في الكون طول ما انت ماشي بص الايه تقول لك ايه الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا مين قال لك ان لازم يبقى فيه ظل يعني جبتها منين دي ده هو اللي عاملها لك طب الظل ده ايه ود خلي بالك الآية دي ألم تر إلى ربك كيف مد الظل جت في سورة الفرقان وسورة الفرقان بتتكلم إزاي الكافرين أذوا النبي وإزاي ربنا تبارك وتعالى ودود ورحيم به فجت آية من آيات ربنا في كونه عشان يقول له زي ما احنا ودودين بيك زي ما الكون كله ودود سنكون ودودين بك يا رسول الله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا شايف كل اللي حواليك كل شيء القمر العاطفة البشرية ازاي القمر وهو منعكس على الأرض القمر له دور تاني لكن ازاي بينعكس على البحر وازاي يعمل في قلبك الافاعيل برقه وحنان وعطف اذا شفت القمر بعد النهارده بيعمل كده سبح باسم الودود وقول له يا ودود يا ودود خد بقى معاك كل حاجه بقى الاسماك في كم نوع في ملايين الانواع من الاسماك كم منهم نوع بيتاكل قليل طب والباقي ليه زينه ومناظر لمين ليه اخوانا بصوا للكون بطريقه جديده الودود سبحانه وتعالى الازهار دي ما بتتاكلش يعني اذا كان الكون عشان تاكل وتشرب ما حدش بياكل الازهار عشان العطور وعلشان الريحه وعشان الشكل الحلو اليس كل ما تشوف ورده المفروض تفتكر الودود سبحانه وتعالى في كم نوع طير بيتاكل وكم ما بيتاكلش في ملايين الانواع من الطيور كم منهم بيتاكل قليل جدا طب والباقي من الودود سبحانه وتعالى اكلك اكلك يا اخوانا الاكل اللي انتوا بتاكلوه انت لو حطيت السفره بتاعتك هتلاقي ايه هتلاقي على السفره بتاعتك الحاجات الاساسيه عشان تفضل عايش ميه وقمح او رز وحته لحمه مثلا كويس لكن بص سبحانه وتعالى الودود جعل لك في الكون ايه مئات الانواع من الفاكهه بالوان مختلفه جوز ولوز وفستق ايه دول يعني معمول ايه يعني ليه يعني ما انت ما- ما- هتموت لو ما كانش فيه فستق وبعدين يقول لك اللحمه لحمه الفخذ غير لحمه الظهر غير اللحمه اللي جنب العظم طب ما لحمه وخلاص دي طعمها احلى من دي اديك مثل تفهمه ولله المثل الاعلى انت معزوم عند واحد في بيته رحت البيت لقيت رز ولحمه وميه ضيفك ولا ما ضيفكش اكلت ولا ما اكلتش اكرمك ولا ما اكرمكش لكن فرق كبير انك تروح بيت تلاقي رز ولحمه وميه وعشر انواع من الفاكهه وورود وعطور والسفره محطوطه عليها كل ما لذ وطاب الاولاني اكلك والتاني تودد اليك بص على الكون بقى بس خلاص شفت وده في الكون دي دي دي النقطه الاولى كل الكون عيد بقى النظر للكون ممكن بعد الحلقه دي حضرتك تخرج من الحلقه دي وتاخد بعضك وتمشي تلف في الشوارع وتبص على الفطار بتاعكم بكره اللي هيتحط على ال على ال على الترابيزه بتاعتكم وتشوف الودود سبحانه وتعالى وتتودد اليه وتقول يا سلام يا ودود كل الكون كله المؤمن والكافر الودود سبحانه وتعالى يتودد الى عباده كل عباده طب شفت الكون طب تيجي نتنقل تيجي نتنقل اه انا عارف ان انتم مستنيين دي الود الخاص بس كان لازم اقول لك الاول الود العام علشان بعد كده انت خلاص هتشوف القمر هتقول يا ودود هتشوف ال- ساعة العصار قلبك يحن هتشوف المطر نازلة عاملة قوس قزح هتقول يا ودود خلاص بقى خلاص انت عرفت فهمت هترى الكون بمنظور جديد الكو الكون مسجد كبير فاكرين الجملة اللي احنا ماشيين بيها هتشوف الكون بطريقة جديدة طيب تيجوا نتنقل للود الخاص الود لمين لعباد المؤمنين للانبياء بس لا لعباد المؤمنين للشهداء بس لا لعباد المؤمنين إيه، اسمع الايه الايه دي بقى انا عارف ناس كتير ما كانتش عارفاها قبل كده او بتعدي عليها الايه دي هتدوب شوقا وحبا بعد ما تسمع الايه دي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا تؤمن وتعمل الصالحات ليك ود خاص سيجعل دي ممتدة سيجعل في الدنيا اه سيجعل في القبر اه سيجعل يوم القيامة اه سيجعل في الجنة اه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ما قالش الشهداء ما قالش الانبياء سيجعل لهم الرحمن ودا طب طب ايه مظاهر الود ده لا كتير قوي تيجي تيجي ناخد قبل الفاصل مظهر من مظاهر الود مع واحد كلنا بنحبه النبي صلى الله عليه وسلم تعال نشوف الله تبارك وتعالى يتودد الى النبي صلى الله عليه وسلم ازاي فاكرين غار حراء كان عامل ازاي جبل بس كان عامل ازاي عامل شكل حضن الحجر معمول على شكل حضن فاكرين اول حاجه عملها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم حضن اول حاجه ضمه شوقا فاكرين يا اخوانا لما النبي تؤذي ايذاء شديد وتعرض لايذاء شديد فتنزل الايه تقول له ايه واصبر لحكم ربك فانك باعيننا طب دي ود ولا مش ود انت متخيل انت متخيل انت محاط برعايتنا تخيل النبي لما نزلت عليه الايه دي يعني يحس بايه؟ يعني احنا بنقرا الايه ونعدي عليها واضرب بالحكم ربك فانك باعيننا تخيل ولله المثل الاعلى وليس كمثله شيء لكن انت متخيل الود لاي درجه؟ طب تخيل لما قالوا عليه لما مات ابنه فقالوا محمد ابتر ينزل قران مخصوص انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر طب تخيل لما جه يخرج من مكة وهو خارج من مكة فيبكي لفراق مكة فينزل القرآن الود شغال الآيات تنزل ود على طول فينزل القرآن إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد طب تخيل يوم غزوة أحد يؤذى ويتعرضوا ويموت سبعين من الصحابة والنبي يجرح والصحابة زعلانين و- وقلوبهم تعبانة قوي فينزل القرآن كله ود حنان طبطبة عارف- عارف اللي بيطبطب على حد اسمع الآية كده ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح لو كنتوا اتاذيتوا شويه معلش فقد مس القوم قرح مثله طب ما هم كمان اتبهدلوا في بدر وتلك الايام نداولها بين الناس اذا كنتوا اتغلبتوا مره هتغلبوا مره وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء انتوا هتروحوا شهداء اللي ماتوا دول شهداء عند إيه رأي- الايات دي تسميها ايه تقول ايه على الايات دي غير طبطبه غير حنان وحنانا من لدنا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما تاخر عنه الوحي سته اشهر وبدات قريش تضحك وتقول رب محمد قلاه رب محمد ودعه ما عادش بيجي بيجي له تاني والنبي صلى الله عليه وسلم يتالم الم شديد تنزل صوره كامله يا جماعه كلمه صوره من القران دي كلمه مش قليله ده كلام رب العالمين ده ك- ده رسالة الله إلى البشر إلى يوم القيامة القرآن تنزل تنزل صورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى انا عايز اتخيل حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو نازل عليه الايات دي يعني شعورك ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب العالمين مالك السماوات والارض وسع كرسيه السماوات والارض وهو منزل على عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قلى كيف تظن هذا ما ودعناكش لم نتركك ابدا ما ودعك ربك وما قلى ها وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك اللي جاي أحلى يا رسول الله الحياة المستقبل أجمل وأجمل وأجمل ألم ألم ألم ألم يجدك يتيما فأوى بص على حياتك هل ودعناك بص على الود اللي فات في حياتك بصوا يا أخوانا اقروا سورة الضحى واستشعروها انتوا كمان ألم ألم يجدك يتيما انت مش كنت غلبان وديناك انت ما كنتش عارف تتجوز وجوزناك ده انت كنت ضال وهديناك ده انت كنت بعيد عن ربنا وجيت طب مين اللي جابك تعمل عمره طب مين اللي الودود ولا مش الودود الم الم الم ثلاث مرات ها ازاي تشك ان هو ودعك الم يجدك يتيما فاوى شوف كلمه اوى دي شوف الحضن اللي فيها شوف الود اللي فيها اوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فتش في حياتك بص في تاريخك بص في اللي فات من زمنك تعرف الودود وانتوا كمان بصوا في تاريخكم يا كمان. يا جماعة بين الفاصل كل واحد يراجع تاريخه ألم ألم ألم يجدك يتيما ألم يجدك كذا ألم ولسوف يعطيك ربك فترضى المستقبل أحلى وأجمل و... و... و... و... وأفضل ولذلك شوفوا الصورة بادية بإيه والضحى والليل إذا سجى ضرب له مثل بالكون في أفضل لقطات الود اللي فيه مش إحنا ابتدينا بالكون فربنا أقسم له بإيه بالضحى والليل إذا سجى الليل ما قالوش الليل الموحش الليل في لحظات الصفاء الجميلة الرقيقة شفتوا بقى ان الود في الكون مرتبط بالود في حياتنا عشان لما ابتديت لك بالكون تعرف اهي صوره الضحى اهي وصوره الفرقان كيف مد الظل ومش كفايه والصوره اللي بعديها كمان الم نشرح لك صدرك فتش في قلبك شوف الود في قلبك عامل ازاي من الله سبحانه فتشوا في قلوبكم في رمضان يا جماعه كم مره بكيت كم مره خشعت كم مره قلت بحبك كم مره بقول لقيت نفسك بتقول له يا رب انت راضي عني كم مره حسيت بالقرب بالقرب بالحنان اللي ما حسش بالحكايه دي حاجه من الاتنين يا اما هو بيتودد اليك وانت مش واخد بالك تبقى مشكله يا اما ما بت... ما لا يتودد اليك لانك ما تستحقش تبقى مصيبه ما انت حاجه من الاتنين هو اسمه الودود يا اما بيتودد اليك وانت مش واخد بالك تبقى كارثه تبقى ت... ده انت وحش قوي يعطف عليك ولا تشكره يا اما لا يتودد اليك لانك ما تستحقش تبقى مصيبه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اقعدوا فكروا بقى في الود دون ونكمل معاكم بعد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما امنت ايمانا جازما ان الله هو الخالق الرزاق كما انت موقن لا يحتمل ذرة شك يجب أن توقن أن الله هو الودود الذي يتودد إلى عباده ويحنو على عباده وحنانا من لدنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا تعالوا ننتقل ونبص على على حياتنا وأقول لك حاجة عجيبة جدا الودود سبحانه وتعالى يحب أن أنت تذهب إليه تكلمه تشكو له في فرق بين الدعاء يا أخوانا الدعاء والطلب في اسم الله المجيب مش كده ادعوني استجب لكم وفي فرق بين الفضفضه في فرق انك يعني تشكو الى الله همك لانه الودود سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى الناس لما بتكون تحب انسان ويكون تعبان بيعمل ايه يقول له انا جاي اشتكي لك انا مش عايز منك حاجه انا عايز ايه عايز افضفض عايز احكي عايز اتكلم ولله المثل الاعلى جربت تروح لربنا سبحانه وتعالى يا رب وتتكلم الودود سبحانه وتعالى يعني ده معنى في الودود معنى كثير من الناس لا يلتفتوا اليه معنى انك تروح لربنا مش عايز حاجه مش معنى كده انك ما تدعيش طبعا لازم هتدعي يعني ادعوني استجب لكم من لا يسال الله يغضب عليه بس في نوع تاني من العباده تروح بيه للودود سبحانه وتعالى يا رب انا مهموم يا رب انا تعبان يا رب انا ماليش غيرك عمرك وانت على سريرك كده مستلقي والاوضه ضلمه وانت قاعد لوحدك تكلم الله سبحانه وتعالى دي عباده حلوه قوي على فكره اول ما تعملها تجد حلاوه في قلبك عجيبه هذه الحلاوه تعرف انها من الودود سبحانه وتعالى انك تقعد مره في في اوضتك ولا وانت سايق عربيتك ولا وانت رايح شغلك ولا وانت راجع بالمواصلات يا رب يا رب انا ماليش غيرك انا غلبان يا رب انا انا انا انا خايف يا رب بعد رمضان اقع انت انت ما بتطلبش انت بتكلم مين بتكلم الودود سبحانه وتعالى العباده دي حلوه قوي يا اخوانا والعباده دي لا يلتفت اليها كثير من الناس يا ودود يا ودود شوف شوفوا حلاوه وانت بتقولها والله القلب يستريح يا ودود يا ودود انت راضي عني يا رب يا رب انا خايف على اولادي يا رب احنا ملناش غيرك انا وابني دون ملناش غيرك يا رب احنا غلابه وضعف يا رب يا رب انا دخلت الشركه الفلانيه يا رب الناس دول انا مش قدهم يا رب انت لو سبتين ليهم اضيع يا رب انا مش قدهم يا رب ما تسيبنيش تعرف تعرف تقول كده تعرف تكلم ربنا في حالك كده حلوة قوي عبادة جميلة هتقول لي بس دي أصلها منين لا أنا هقول لك على أصلها من القرآن ام مريم عارف ام مريم زوجة عمران هي نفسها في ايه نفسها في ولد ذكر ما بتخلفش ست عجزت وما بتخلفش نفسها في ولد ذكر يعني يحرر المسجد الاقصى ودي امنيتها ونفسها تربيه احسن تربيه عشان يطلع راجل و و و الى اخره فبص بقى الحوار بص بص الكلام ما بتطلبش بص بص بص الايات في سوره ال عمران رب اني نذرت لك ما في بطني يا رب انا نادره لك اللي في بطني ده ده دعاء ولا دون ولا دون شيء جميل قوي الايات دي رب اني نذرت لك ما في بطني محررا يا رب يعني ايه محررا خالص ليك لوحدك يا رب محررا من اي شهوات من اي قيود مش عشان دنيا عشانك انت شوفوا ايه, إيه الكلمات دي رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها ده ده فات فات شويه بقى خلفت قالت رب اني وضعتها انثى الكلام آه، ب- يا رب دي طلعت بنت يا رب وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم يا رب انا هسميها مريم دي انت انت واخد بالك حتى ايه واني سميتها مريم واني اعيذها بدعائك واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم هي صادقه قوي في العلاقه القرب عالي قوي ما اصل انت لما بتعمل كده بتقرب من الودود قوي قوي فتقبلها ربها بقبول حسن خلي بالكم الام ال- ال- اللي بتكلم ربنا والقريبه من ربنا بهذا الشكل وهي ست عجوزه ايه امنيتها طب البنت دي هيطلع ه- هتعمل ايه هتعرف تعمل حاجه لل- للدين دي طلعت بنت مش ولد طب ومين اللي هيربيها وانا عجزت وبعدين دي بنت مش ولد رزقها هيجي منين وانا وطلعت بنت لو ولد كان هيعتمد على نفسه طب هعمل ايه فبصوا الايات جايه شوفوا الايات ود للست ود للست اللي كانت رايحه لربنا للودود تكلمه فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا هتطلع متدينه ما تخافيش ورد على كل الاسئله اللي كانت جواها وكفلها زكريا ما تخافيش على موضوع الرزق هتطلع متدينه وهتعمل شيء جميل وتقبلناها منك ورزقها ما تخافيش وكفلها زكريا ومش كده وبس كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا بصدق المرأة في كلامها مع الله سبحانه وتعالى شوفوا أيوب لما أصابه المرض بص هيقول إيه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فين الدعاء بص الآية اللي بعديها فاستجبنا له هو دعا يا رب أنا أنا جسمي تعبني قوي أنا المرض هلكني يا رب رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بس طب يونس وذنون إذ ذهب مغاضبا فظل أن نقد أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعا بص الآية اللي بعديها فاستجبنا له مش كده؟ جرب العبادة دي جميلة جي- الودود يا اخوانا هذه العبادة تدخل بها وتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الودود الودود يحب أن يسمعك ويحب أن أن أن تشكي له ود- ويحب أن تذهب إليه و- وتبقى ماشي بعربية يا رب أنا ماليش غيرك يا رب حال الإسلام والمسلمين أنا نفسي أعمل حاجة يا رب يا رب عني إن أنا أعمل حاجة زي أم ما هي كانت بتدعي نفس الحكاية من أجل الإسلام تعرف تعمل الحكايه دي وتروح للودود بالحكايه دي شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف لما ضرب واذي اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله تعرف تروح تقول له كده يا رب انا بشكي لك انا كبرت يا رب ضعف قوتي وقلة حيلتي يا رب الم- المشكلة اللي حاصلة في البيت دي أنا قليل الحيل فيها قليل الحيلة فيها مش عارف أعمل إيه أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب العالمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب لو أنت مش غضبان علي فلا أبالي فين الدعاء يا أخوانا ده إيه ده مناجاة ده إيه ده انت رايح الى الله تكلمه وتشكو اليه رايح للودود شفت بقى والله ممكن يا جماعه تبقى قاعد على سريرك كده وتلاقي نفسك بتقول يا ودود يا ودود فهمت يا اخوانا ن- نجرب ال- ال- العباده الجميله دي ونعلمها لاولادنا نعلم ولادنا ازاي يعبدوا ربنا بالعباده الحلوه دي ويتوددوا لربنا بهذه الصوره ونقول له كده طيب تعالوا تعالوا نتنقل الودود مع عباده معانا احنا بقى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الايه اللي انا ماشي بيها طول الحلقه سيجعل لهم الرحمن ودا يا جماعه روحوا في رمضان روحوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اعملوا صالحات كتروا الصالحات وانتظروا الود الجميل وافرحوا بالو... ب... بما سيفعل معكم الودود سبحانه وتعالى كتر العباده كتر العباده كل ما تكتر الودود سبحانه وتعالى يعطيك ويعطيك ويعطيك سيج... سيجعل لهم الرحمن ودا يا جماعه يا جماعه شوفوا الايه دي انت لما تسمع لما تقابل واحد من المشاهير وتقول له لو سمحت اكتب لي كلمه ولله المثل الاعلى معلش اسمعني في المثل ده اكتب لي كلمه فيكتب لك مع حبي وتقديري تاخد الورقه دي وكل ما تروح لحد تقول له بص كتب لي ايه كتب لي مع حبي وتقديري طب لما رئيس جمهوريه مثلا يذكرك في جلسه ويقول احنا فلان ده بنحبه وبنوده ويجي واحد كان في الجلسه يحكي لك تقعد تعمل ايه تقول له قال اسمي طب كان قاعد ازاي طب و- و- وكم واحد سمع طب كان شكله ايه وهو بيقولها طب كان مبسوط طب قالها كذا مره مش صح مش بيحصل حاجات زي كده وتقول له طب حد سجلها عشان بس احتفظ بالتسجيل عندي عشان اعلقها في الاوضه عندي مش كده يا جماعة ده في كتابه سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر سيجعل لهم الرحمن ودا ده قالها في كتابه ده أنت ده أنت الكتاب في كل بيت كتابه سبحانه وتعالى في كل بيت مبروك قال لك وهو الغفور الودود وقال لك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا وقال لك وحنانا من لدنا أنت أنت عايز تشريف إيه أكتر من كده أنت يا أخي إيه- ليه ليه ليه قسوة القلب دي طب تعالوا نشوف الودود معانا سبحانه وتعالى واسمع بقى شوية آيات وأحاديث تعرفك بالودود سبحانه وتعالى في أمور كثيرة شوفوا سبحانه وتعالى وهو يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وبدأ بنفسه سبحانه وتعالى ما قالش يحبونه ويحب ويحبهم يحبهم ويحبونه اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ي- ينادى يوم القيامة يا آدم إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فيقول آدم يا رب وكم بعث النار هطلع قد إيه من ذريتي فيقال له من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة فالنبي قال كده فالصحابة غطوا وجوههم وسمع لهم صوت بكاء كان إحساس عالي قوي احساس بكلمه النار والجنه عالي قوي فبداوا يبكوا فدخل النبي بيته فنزل جبريل يقول لك الله لم تقنت عبادي اخرج اليهم فبشرهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا فقال النبي وإني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا فقال النبي وإني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا شايف ال ال ال الودود لا يستبشر عبادي ويفرحوا و- و- و- ويعرفوا بقربهم من الله سبحانه وتعالى شوفوا الودود سبحانه وتعالى يقول النبي عرضت علي الأمم يوم القيامة فرأيت النبي يأتي ومعه الرجل ورأيت النبي يأتي ومعه الرهط ورأيت النبي يأتي وليس معه أحد ثم رفع إلي سواد عظيم سواد يعني رؤوس رؤوس رؤوس الشعر اسود فالعدد كبير سواد عظيم فقلت امتي امتي فقيل لي لا هذا موسى وقومه ولكن انظر الى الطرف الاخر فنظرت فاذا سواد يسد الافق فقيل لي هؤلاء امتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال النبي فاستزدت ربي يعني يا رب قليلين سبعين ألف إحنا كتير قوي فزادني على كل ألف سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب الودود الودود الودود شوفوا الحديث الجميل جدا يقول الله تبارك وتعالى يقول النبي عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله دموعا غالية دموع غالية الدمعة اللي نزلت دي غالية على الله سبحانه وتعالى عينان لا تمسهما النار الدمعة اللي نزلت دي غالية انها العين دي معقولة تخش النار وهي الودود سبحانه وتعالى اسمه الودود هو اسمه الودود الدمعة اللي نزلت دي خلاص يا عم العين دي حرمت على النار مبروك مبروك من الودود اسمع الودود الحديث الجميل الحديث القدس الجميل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه قول كده وانت قاعد لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنا مع عبدي فاذكروني أذكركم ود ولا مش ود من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ودود ولا مش ودود يأتي واحد من الصحابة عثمان بن أبي طلحة ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أشتكي من وجع في جسدي هيدعي له النبي أو النبي يحط إيده ويدعي له لكن النبي بيعلمه حاجة جديدة جميلة قوي ان انت كمان بينك وبين الله علاقة قريبة قوي فقال له النبي ضع يدك على مكان الوجع وقل بسم الله ثلاث مرات ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات يقول فظللت أفعلها فذهب عني الوجع ووالله من يومها وأنا أعلمها لأهلي ولكل من أعرف إيه العلاقة الخاصة دي؟ النبي مره جالس في بيته ففي وسط ما هو جالس في بيته يقوم طالع جري من البيت يلاقي مجموعه من الصحابه قاعدين في المجل في المسجد فيقول لهم ما اجلسكم قاعدين بتعملوا ايه فقالوا جلسنا نذكر الله يا رسول الله قال آه الله ما اجلسكم الا هذا قالوا آه الله والله العظيم ما اجلسنا الا هذا فقال النبي اني لم اسالكم تهمه لكم ولكن بلغني ان الله يباهي بكم الملائكه الودود يا اخوانا الودود شوفوا والله العظيم تحس ان انت يحبهم ويحبونه يا اخوانا بادلوا الودود الحب لازم تبقى موقن ان هو بيتودد اليك وبيحبك شوفوا الودود من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا يا نهار ابيض يا رب يعني احنا نتقرب بس شبر تتقرب الينا ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله ومن أتاني يمشي أتيته هرولا في الأثر يا داود لو يعلم المدبرون عني شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم لذابوا شوقا إلي يا داود هذه رغبتي بالمدبرين عني فكيف محبتي للمقبلين علي إذا كانت دي رغبتي للمدبرين فكيف محبتي للمقبلين علي الودود حتى وهو بيعاتبك يعاتبك بود ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله عتاب ودود عتاب مش مؤلم الودود سبحانه وتعالى مع الستات في الحجاب يا أيها النبي قل ل- قل لنساء قل لبناتك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلبيبهن بس بص بقية الآية كلها ود ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين احنا بنأمرهم بكده عشان مش عايزينهم يتأذوا عشان ما فيش واحد في الشارع يأذيها بمعاكسة ولا بكلمة أصلها غالية ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يتعرف إن هم قريبين مني فطالما قريبين مني محدش يأذيهم حد فكر في الحجاب كده أن يعرفن بإيه بقربهم مني حجابهم دليل على قربها مني فما حدش يأذيها لأنها قريبة مني والله لو فهمت الحجاب بالشكل ده لذبت شوقا إلى الحجاب من الودود سبحانه وتعالى الودود يا اخوانا الودود الودود اللي غرس في كل قلوبنا الود بيننا وبين بعضينا صح القعدات الحلوه اللي ساعات القعدات النقيه الطاهره اللي بنقعدها مع بعض احنا والاصدقاء ونبقى قاعدين مبسوطين ونضحك ونبقى مش عايزين نقوم وندور على الحكايات الحلوه والقعده طاهره ونقيه اليس ذلك غرسه الودود سبحانه وتعالى في قلوبنا لمه العيله لمه العيله وفرحه العيله انها ملمومه والعيال الصغيره في وسطيهم اليس دي من ال- من الودود سبحانه وتعالى الخطوبه وكتب الكتاب ولهفة الاتنين على بعض ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مش دي من الودود سبحانه وتعالى حضن الأب مين اللي غرسه مش دي من الودود سبحانه دور في الكون حواليك دور في حياتك الشخصية دور في الآيات دور في القرآن دور مطرح ما أنت عايز تجد الودود في كل مكان يناديك يدعوك إلى محبته سبحانه وتعالى دموع الأم وابنها مسافر أليست دي من الودود أليست من الودود لهفة أب الأم الأم لما بتقوم عشر مرات بالليل عشان تغطي ابنها أليس ذلك من الودود سبحانه وتعالى الودود الودود الودود العمرة أليست العمرة من الودود تعرفين قالوا لماذا سميت العمرة بالعمرة لأنها زيارة تعمر الود بينك وبين الله سبحانه وتعالى وزيارة لإعمار الود بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى فسميت عمرة لذلك انت لو تاخد بالك انت فعلا رايح للودود انت واخد بالك ايه اللي انت عمال تردده في السكة لغاية ما توصل للكعبة لبيك اللهم لبيك انا جاي يا رب انا جاي لبيك لا شريك لك لبيك انا جاي لك لوحدك يا رب ليه ليه ليه جاي لك لوحدك علشان ان الحمد والنعمة لك والملك عشان كده هقول لك تاني لا شريك لك لبيك ولذلك احد التابعين عمال يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك وفي الوسط يقوم قايل ايه من كتر ما هو مشتاق قام قايل طال شوقي اليك فعجل قدومي عليك طال شوقي اليك فعجل قدومي عليك العمره اعمار الود بينك وبين الله عايز تصدق الحكايه دي يعني دي قوله لكن عايز تحسها شوف نفسك قبل العمره وبعد العمره الود كان عامل ازاي قبل والود عامل ازاي بعد اقول لك على حاجه غريبه جدا حاجه بتحصل لي انا شخصيا انا دايما اعتمر ويبقى معايا شباب بعد العمره عايزين نضحك عايزين ناكل فرحانين عايزين نضحك ليه مبسوطين أ- انا بحكي اللي بيحصل لي كل عمري مبسوط مبسوط ع- بضحك بضحك قوي بضحك من قلبي قوي في ايه اللي حصل لعل الود كان شيء وبقى شيء اعمار الود تخيل رؤية الكعبة بتخليك مشتاق إليها مش كده؟ فما بي- بالك بالنظر للودود سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا كان كل ده في الدنيا طب النظر للودود هيعمل في قلبك إيه؟ تخيل أنت تقف بين يدي الودود وترى الودود وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إنكم سترون ربكم كما ترون البدر في ليلة التمام وإنت واقف بين يدي الودود والودود بيقول لك يا عبدي إني راض عنك يا عبدي إن وانت ترى الودود انت انت متخيل الودود الودود يا جماعه املا قلبك بقى بالشوق يا اخي املا قلبك بالشوق الودود في الجنه الودود في الجنه سبحانه وتعالى شوفوا الودود يعمل ايه في الجنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم على اهل الجنه قلوبهم قلب واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض كمال الود انت في الدنيا انا عايز حاجه وانت عايز حاجه مسافرين مع بعض نتفسح انا عايز العب كوره وانت عايز تتعشى فاحنا مش مبسوطين لكن في الجنه الودود قلوبهم قلب واحد انا نفسي في كذا يبقى كلنا نفسنا في نفس الحاجه بس انت بعديها نفسك في كذا يبقى كلنا ن- قلوبهم قلب واحد شوف الودود في الجنة يشتاق الأخ إلى أخيه في الجنة فيقرب الله سرير هذا من سرير هذا فيقول الأخ لأخيه أتذكر متى غفر الله لنا فاكر ربنا غفر لنا إمتى فيقول له نعم يوم كذا وكذا وكنا بنعمل كذا وكذا ده إيه مش من الودود الذين آمنوا الآية تقول لك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم لو ولادك أو عيلتك في منزلة أقل منك في الجنة أنت فوق وهم تحت ألحقنا بهم ذريتهم ليه أليس ذلك من الودود كل دون يا أخوانا عرفتوا الآية وحلاوتها اللي بتتكرر كتير في القرآن من الودود وأنت مش حاسس على سرر متقابلين أهي دي من عايز رأيي أنا شخصيا لو تسألني إيه أكتر حاجة نفسك فيها في الجنة لمة الأحباب ولمة الناس اللي حبيناهم ولمة العيلة ولمة أبويا وأمي وولادي ولمة مراتي ولم و- ولمة صحابي ولمة الناس اللي اشتغلنا مع بعض للإسلام ملمومين مع بعض في الجنة قاعدين على الأنهار وداعيين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقضوا معانا هذا اليوم وحناكل مع بعض وننزل الأنهار مع بعض ويكلمنا ربنا سبحانه وتعالى على سرر متقابلين الودود ولا مش الودود طب خليني خليني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود خليني أقول لك حديث عجيب قوي ترى فيه الودود يتجلى فيه الودود على مين على آخر واحد طالع من النار داخل الجنة حتى مع ده شوف شوف الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اخر ان اخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنه يمشي على الصراط فينكب طاره ويسقط طاره ويتعلق طاره حتى يجتاز الصراط متبهدل حتى يجتاز وتسفعه النار طاره بقيه الحديث حتى يمر من النار فيلتفت اليها ويقول تبارك الذي نجاني منك ثم يقول الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي الاولين ولا الاخرين ان هو طلع من النار هو ده أغ- افضل حاجه فبينما هو كذلك بص الودود بص فترفع له شجره فينظر اليها فاذا هي جميله جدا وعليها اكل وطعام وماء واشجار دي بره الجنه فيقول يا رب يا رب اسالك ان تدنيني من هذه الشجره ولا أسألك شيء بعدها بس قربني من الشجرة دي فيقول له الله يا عبدي أرأيت إن أدنيتك من هذه الشجرة لا تسألني شيئا بعدها فيقول أعاهدك ألا أسألك شيئا بعدها فيدنيه من الشجرة بص الودود واحدة واحدة فبينما هو مستظل بظلها يشرب من مائها ترفع له شجرة أخرى طب مين مين اللي, مين اللي رفع له الشجرة الأخرى فينظر إليها فيستحي ثم يقول يا رب يا رب ادنيني من هذه الشجرة فيقول له الله عبدي ألم تكن قد وعدتني ألا تسألني شيئا بعدها فيقول يا رب ادنيني من هذه الشجرة ولا أسألك شيء بعدها فيدنيه من هذه الشجرة سبحانه وتعالى فيقول له ولكن لا تسألني شيئا بعدها فيشرب من مائها فترفع له شجرة ثالثة فيقول يا رب طب يا رب ما أنت اللي بتعمل معاه كده هو ربنا عايز يدخله الجنة بس بياخده واحدة واحدة شايف العطف والحنان والرقة وال... فيدنيه من الثالثة فترفع له شجرة عند باب الجنة فيقول يا رب ادنيني من هذه الشجرة فيقول له الله ألم تكن قد وعدتني ألا تسألني شيئا بعدها يا ربي لا أسألك شيئا بعدها فيدنيه من الشجرة الرابعة فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول يا رب الجنة الجنة يا رب فيقول له الله يا عبدي ألم تكن قد وعدتني ألا تسألني شيئا بعدها فيقول له يا رب ليس لي أن أستغني عن فضلك أروح فين من فضلك أدخلني الجنة يا رب فيقول له الله لك في الجنة مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثال ولك فيها ولك فيها ما, ما اشتهت عينك و- وطابت نفسك وأنت فيها خالد فيقول العبد يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين فيقول له الله ادخل الجنة فخذ ما أعطيتك راوي الحديث بعد ما روى الحديث ضحك فالناس قالت له بتضحك ليه قال لأن رسول الله ضحك فقلنا له لما تضحك يا رسول الله فقال من ضحك الله من هذا العبد الودود ها يا أخونا أنا خلصت لكن باقي إيه كيف نحيا باسمك يا ودود أخونا توددوا إلى الله سبحانه وتعالى أول حاجة روح لربنا بمنتهى الحب املأ قلبك بحب الله أحبوا الله من كل قلوبكم اتنين خلي عندك يقين شديد أن الله يتودد إليك اوعى تنسى الحكاية دي ولما الدنيا تشد عليك قول له يا ودود يا ودود وروح اشتكي له همك وفضفض واحكي وقول له ماليش غيرك ده انا تعبان ده انا عايز كذا ده انا نفسي اعمل حاجه للاسلام خايف بعد رمضان اقع ابني يا رب ابني ملوش ماليش غيره وحافظ لي عليه يا رب روح يا اخوانا روح روح روح النقطة الأخيرة كن ودودا مع الناس عايزين يا اخوانا عايزين الزوج الودود مع زوجته إذا كان الله يسمع إلى عباده الستات مش هتسمع للرجالة ويتفضفضوا لهم الراجل اللي بيروح بيته بيقول لها أنا مش عايز أسمع حد دلوقتي يا عم دي الفضفضة دي هي عايزة تفضفض كن ودودا تعلم الود كن ودودا مع زوجتك كن ودودا مع عيلتك لو انت مدرس كن ودودا مع الطلبه واهتم بيهم غير ميعاد الدرس لو انت صاحب شركه كن ودودا مع الموظفين وطبطب عليهم واسال عليهم لو انت ضابط شرطه كن ودودا مع الناس وعاملهم برقه وعطف اتعلم من نبيك الود مع الناس شوف النبي يجي له قبيله اسلمت اسلها اسمها اسلم يقول اسلم سالمها الله اختار الكلمات الودوده يجي له قبيله اسمها غفار يقول غفار غفر الله لها يجي له اهل اليمن يقول لهم ياتيكم اهل اليمن أرق أفئدة يجي له عكرمة بن أبي جهل فيقول لهم يأتيكم عكرمة فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت يجي له صلى الله عليه وسلم طلع الكلمات الحلوة يجي له ي- تع- تعرف تبقى كده تعرف تبقى ودود وتعلم منه اتعلم منه سيدنا علي بن أبي طالب يروح سيدنا علي يدعو ه- هم- قبيلة همدان في اليمن فيسلموا على طول فيقول لهم كلمات حلوة قوي فيقول ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام تعرف تبقى ودود تعرف تبقى وشك مبتسم تعرف تبقى ودود تعرف تبقى دي سجية لغاية ما تبقى ودود حتى مع الجماد شوفوا النبي أحد جبل يحبنا ويحبه ويمسح عليه ويقول له أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدين الودود ثلاث حاجات تروح للودود الليلة دي وتشكي له همك وتحبه بملء قلبك توقن ان هو يتودد اليك كن ودودا مع الناس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اني داع فامنوا يا رب يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا سامع النجوى يا كاشف البلوى يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود لك الحمد يا ودود لك الحمد يا ودود لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلقنا وسوانا الحمد لله الذي احيانا باسمائه الحمد لله الذي يحيينا باسمائه الحمد لله الحمد لله الحمد لله كيف نحمدك كيف نشكرك وفضلك علينا يبلغ ما لا نستطيع به ان نشكرك كيف نشكرك وشكرنا لك نعمه تستحق الشكر الحمد لله الحمد لله الودود الحمد لله الذي سمى نفسه الودود اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين صل عليه في الآخرين صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب يا رب يا رب اجعلنا رفقاء النبي في الجنة اجعلنا رفقاء النبي في الجنة يا رب يا رب اجعلنا رفقاء النبي في الجنة يا رب اسقنا من يد النبي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا فرحه بنا يوم القيامة أسعده بنا يوم القيامة اجعله يتلقانا فرحا مسرورا يا رب العالمين اجعله يأخذ بأيدينا واجعلنا جنبه في الجنة اجعلنا جيران النبي في الجنة اجعلنا رفقاء النبي في الجنة فرح بنا نبيك يوم القيامة أسعده بنا يوم القيامة يا رب يا رب من علينا بعمرة قريبة يا رب من على كل من يسمعنا الآن يا ودود بعمرة يجدد بها الود معك يا رب كل من يسمعنا الآن من عليه بعمرة قريبة يا رب وما هذا عليك بعزيز يا رب إن كان يسمعنا الملايين فما عليك بعزيز أن تمن عليهم بعمرة من على كل من يسمعنا بعمرة قريبة يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال لبيك وسعديك لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والخير كله بيديك والخير كله بيديك والخير كله بيديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك والشر ليس إليك لبيك بلحمي وعظمي لبيك بجسدي وكلي لبيك بدمعي وجرحي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك يا رب يا رب اكتبنا من أهل الجنة بهذه الكلمات يا رب اكتبنا من أهل الجنة بهذا الإحساس يا رب اغفر لنا الليلة اعتقنا الليلة تب علينا الليلة يا ودود يا ودود يا ودود نشكو إليك همنا نشكو إليك ضعفنا نشكو إليك يا رب أولادنا يا رب ملهمش غيرك يا رب ضعفاء يا رب فقراء يا رب مساكين الأمة يا رب المسلمين يا رب حالنا ضعيف ليس لنا سواك وأنت الودود تسمعنا الآن وترانا وتعلم بحن بحالنا يا حنان يا منان يا حنان يا منان أمة حبيبك محمد يا رب ليس لها غيرك يا رب يا رب يا رب استجب استجب هذه الليلة اعتقنا يا رب اعتقنا اعتقنا من علينا بالعتق من علينا بالعتق اجمعنا وأهلنا وأحبابنا في الجنة يا رب اكتبنا الليلة يا رب من أهل الجنة يا رب يا رب لا تختم هذه الليلة إلا وقد كتبتنا وكل من يسمعنا من أهل الجنة يا رب يا رب الجنة يا ذا الجلال والإكرام يا رب استجب يا رب يا ودود آمين آمين آمين وصلى